السلام عليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها حديث البخاري ومسلم متفق عليه في بداية الحديث سيدنا عبد الله رضي الله عنه قال كلمة جميلة محتاجين نقف معاه وقال إيه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق طب اشمعنى قال كده علشان النبي عليه الصلاة والسلام هيتكلم عن أمور غيبية حاجات غيبية فسيدنا عبد الله بيقول احنا ما شفناش الحاجات دي لكن احنا مصدقين النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فهو بيقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفل يعني وكأن ذكر أطوار الجنين الجنين في بطن في رحم الأم تطور الجنين كأن ده لبيان عظمة ربنا سبحانه وتعالى وقدرة ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فالجزء الأول من الحديث بيان عظمة ربنا قدرة ربنا سبحانه وتعالى وقدرة ربنا على زي ما ربنا خلق الناس في البداية على غير مثال سابق وتطور الجنين وعظمة ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على بعث الإنسان في يوم القيامة وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ال 120 يوم قال ثم يرسل الله إليه الملك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كتب رزقه الرزق مكتوب قبل الأجل يعني احنا العقيدة بتاعتنا ان كل واحد ليه عمر ربنا سبحانه وتعالى كتب عمرك وانت لسه جنين في في رحم الام عمرك مكتوب فانت عارف كده يقينا ان انا مش هموت قبل ناقص عمر قبل ما عمري يعني الاجل بتاعي يجي ومش هاخد زيادة عن عمري يعني هي العملية خلاص مكتوبة وانت عندك يقين في ده لكن المشكلة فين المشكلة عندنا في اليقين في الرزق ان كلنا عندنا الخوف والقلق وخايف وهاكل منين وهعيش ازاي فالخوف من الرزق عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال الشيطان يعدكم الفقر فالحديث ده بيطمنك بيقول لك ايه انت رزقك مكتوب مش بيقول لك سيب الاسباب ما تاخدش بالاسباب بس بيقول لك اطمن يعني انت الرزق بتاعك مكتوب وانت لسه في في رحم الام انت لسه في بطن امك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في فيرسل الله إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله أول حاجة مكتوبة الرزق بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد شقي يعني من أهل النار وسعيد يعني من أهل الجنة وإحنا إحنا هنا في الحديث بنقول إشارات فكأن المعنى إن دي كلها أمور غيبية نستفيد منها إن أنت تبقى عندك يقين إن أنت عمرك مكتوب وان انت الرزق بتاعك ده ربنا سبحانه وتعالى تكفل برزق العباد قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فانت تاخد بالاسباب وتسعى لكن قلبك يطمئن ان ربنا سبحانه وتعالى كتب ليك الرزق وان انت مش هتموت غير لما تاخد تستوفي الرزق بتاعك والاجل بتاعك وعمله وشقي او سعيد محتاجه تفصيل شويه في في الجزء ده لكن مش هيبقى الموضوع بتاعنا وبعدين سيدنا عبد الله بن مسعود قال بعض العلماء قال ان الكلام ده مدرج من كلام ابن مسعود يعني ان دي زياده لسيدنا عبد الله بن مسعود وده ممكن يتوهم ان ده من كلام النبي ولكن بعض العلماء كتير قال ان لا ده من كلام النبي عليه الصلاه والسلام لان الجزء الثاني من الحديث جه في روايات تانية بنفس ال... باختلاف يسير يعني في المتن في النص في نص كلام النبي عليه الصلاه والسلام فقال ايه قال فوالذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها الكلام ده مهم جدا وخطير جدا يعني إيه؟ يعني ممكن واحد يفضل يعمل أعمال يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب مكتوب سبقت له الشقاوة يسبق عليه الكتاب ما كتب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها واحد يفضل بيعمل عمل أهل الجنة وبعدين في الآخر يدخل النار أو واحد بيعمل عمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب إن هو من أهل الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فممكن الجزء ده يعمل إشكال شوية لكن خلينا نفهم في في إيه المقصود بالحديث ده أولا لازم نفهم ان ربنا سبحانه وتعالى يعامل الانسان بالرحمه يعني يستحيل في حق الله ان انسان يكون بيتقي ربنا وبيراعي الحلال والحرام وبيجاهد نفسه وهو ملازم للطاعه مداوم على الطاعه وبيحاول يكون مخلص ولما بيقع في ذنب بيتوب ويرجع هو مداوم على الاعمال الصالحه يعني ظننا في الله ان الانسان ده يعامل بالرحمه فيختم له بخير يعني واحد كان طول حياته بيجاهد نفسه ان هو يكون من اهل المساجد ومن اهل الصلاح ومش عارف ايه فظننا في ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح للشخص ده بعمل صالح عند موته ثم يقبضه عليه فيموت على طاعة فيكتب له حسن الخاتمة وحسن الخاتمة بتيجي بكده ان انت تكون ليك اعمال صالحة في السر ان انت تكون مداوم على الأعمال الصالحة بتاعتك ثابت عليها إن أنت تكون بتحب ربنا خايف من ربنا بتتقي ربنا فده يكون سبب في حسن الخاتمة للعبد فالحديث بيقول إن في واحد بيعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله في رواية هتبين لينا الإشكال ده لازم نفهم قاعدة مهمة يا شباب إن من أعظم أسباب سوء الخاتمة هي الخبايا السيئة دسيسة سوء إن واحد يكون ليه معصية في السر أو ذنوب في الخلوات أو يكون جواه نفاق أو يكون جواه شرك أو يكون جواه أمراض قلوب في أعمال هي مش ظاهرة للناس لكن تكون دسيسة السوء أو إصراره على المعصية كبيرة من الكبائر هو مصر عليها ومش عايز يتوب وجات له آية واثنين وثلاثة مصر عليها ومش عايز يتوب فتكون ده سبب يكون ده سبب ان الشخص ده والعياذ بالله يختم له بسوء فمعنى الحديث ايه نفهمه من روايه تانية في يوم من الايام الصحابه كانوا في في في جهاد مع النبي عليه الصلاه والسلام فلقوا واحد بي بي بيقاتل يعني بي بقوه يعني ما ترك شاذه ولا فذه الا يعني تبعها بسيفه يضربها فراجل بي بيقاتل فلدرجه ان الناس قالوا ما اجزا منا أحد ما أجزأ فلان يعني الراجل ده يعني خلاص ده كده إيه ضمن الجنة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هو هو من أهل النار أو هو في النار الصحابة استغربوا يعني ده بيعمل كذا ومش عارف في النار فواحد قال أنا صاحبه همشي وراه فمشي وراه فلقاه بدأ يقاتل وبعدين اتجرح جرح جامد فاستعجل الموت فحط السيف بتاعه حط الايه السن بتاع السيف وحطه كده بين ايه صدره واتكأ عليه وموت نفسه فالراجل رجع قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام سأله فحكى له القصة قال له أنا مشيت ورا فلان فلقيته اتضرب ضربة جامدة فراح حط السيف بتاعه استعجل الموت وراح مموت نفسه النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هي دي بقى الحتة الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يعني هو الظاهر بتاعه إن هو بيعمل بعمل أهل الجنة لكن هو عنده دسيسة سوء هو عنده حاجة في السر معصية في السر فكانت سبب إن الشخص ده في ساعة الموت يخذل يموت على سوء خاتمة والعياذ بالله فيما يبدو الناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس يعني الناس تبقى شايفة إن ده شخص عادي جدا وما بيعملش حاجة ومش عارف إيه وهو ممكن يكون ليه أعمال في السر محدش يعرف عنها حاجة يكون من أولياء الله الصالحين فبسبب الأعمال الصالحة اللي في السر يفتح له بعمل صالح عند موته ويموت على طاعة يختم له بخير فيما يبدو الناس وهو من أهل الجنة وزاد البخاري الحديث الحديث ده في البخاري في رواية البخاري قال وإنما الأعمال بالخواتيم وإنما الأعمال بالخواتيم فنفهم من ال من ال من الحديث ده إيه من الرواية دي إن هي مسألة العمل اللي بيظهر للناس ممكن يظهر للناس حاجة خير يعني واحد يكون من أهل الصلاح ويكون السر بتاعه برضه كويس يكون السر بتاعه هو بيصلي زي ما بيظهر للناس الخير ويكون هو برضه صاحب عبادة ويكون بيتصدق في السر ويكون ليه أعمال في السر وقلبه مليان بالتقوى بالإيمان وبحب ربنا سبحانه وتعالى وممكن واحد يبقى بيظهر للناس إن هو كويس مرائي مثلا أو منافق لكن هو جواه شر وبيعمل أعمال في السر شر فيختم للشخص ده بسوء والعياذ بالله فنتعلم من الحديث ده إيه نتعلم من الحديث إن أول حاجة إن الإنسان يصلح السرائر بتاعته ان انت السر بتاعك تاخد بالك منه لان ده سبب في حسن الخاتمه وسبب في سوء الخاتمه والعياذ بالله يعني في يوم من الايام حد من السلف دخل على واحد بيموت بيحتضر وبيلقن لا اله الا الله قول لا اله الا الله فقال الشخص اللي بيموت ده هو كافر بما تقول يعني بيقول انا لا مش رفض انه يقول الشهاده وقال انا ايه انا كافر بالكلام ده هو كافر بما بما تقول فالراجل العالم ده الصالح ده لما شاف ده فزع فلما سأل عن الشخص اللي هو آخر حاجة قالها وبعدين مات يعني كفر بالله وبعدين مات فسأل عنه فقالوا فلان ده كان مدمن خمر فكان الراجل ده بيقول ايه اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته خد بالك اللي خلى الإنسان ده في لحظة الموت واحد طول حياته بينشر الفسق وبينشر المعصية يموت والعياذ بالله على المعصية واحد والعياذ بالله طول حياته بيشرب خمر والعياذ بالله طول حياته بيش بي بيزني بي طول حياته بيغني على المسرح وحواليه بنات بترقص فسبحان الله يكون عقوبة للشخص ده ان هو طول حياته مستمر على المعصية وما بيتوبش يختم له بسوء والعياذ بالله على الحال اللي هو كان طول حياته مداوم عليه الفايدة التانية ان احنا نتعلم ان احنا يكون لنا اعمال في السر وان احنا نداوم على الاعمال الصالحة بتاعتنا من عاش على شيء مات عليه من عاش على شيء مات عليه ان انت تعيش طول حياتك بتحاول تجاهد نفسك وتقوم وتقع وتتوب وترجع لربنا سبحانه وتعالى وتجتهد ان انت يكون لك اعمال صالحه في السر تكون سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك بعمل صالح عند موتك فتقبل عليه فهنا نتعلم انما الاعمال بالخواتيم نتعلم ان احنا يكون لنا اعمال صالحه في السر نتعلم ان احنا لا نحكم على شخص بالظاهر ان يعني انت ممكن يكون الشخص اللي انت شايفه ده مثلا مقصر او شخص ممكن الشخص ده ما تيأسش منه ممكن الشخص ده في لحظة يكون هو جواه خصلة خير او جواه عمل خير او جواه عمل صالح محدش يعرف عنه حاجة او بيعمل عمل في السر يكون العمل ده سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح له باب التوبة وان هو يرجع ويبقى ولي من اولياء الله الصالحين ويختم له بخاتمة حسنة فما تحكمش على حد ما تتسرعش ما تقولش فلان ده من اهل الجنة او فلان ده من اهل النار تحكمش الصحابة لما عملوا كده النبي قال لهم لا ده من أهل النار ده من أهل النار فربنا يا رب يكتب لنا خاتمة حسنة ويرزقنا الأعمال الصالحة في السر في العلانية ويتقبل منا ومنكم جزاكم الله خيرا إن شاء الله نشوفكم في الحديث اللي بعد كده وعايزين الشباب يبتدوا يحفظوا معانا يعني احنا دلوقتي خدنا أربع أحاديث فعايزين الناس تحفظ تحفظ آه، الاربع حديث اللي خدناها كل حديث ننزله الناس تحفظ معانا الحديث واحنا مش بنشرح الحديث يعني شرح تفصيلي احنا بنقول بس اشارات والا الحديث ده في مسائل كتير جدا مسائل فقهيه وفي مسائل كتير يعني محتاجه شرح ومحتاجه تبيين فاحنا بنقول ايه اللي عايز يستزيد وعايز يقرا في الحمد لله كتير من العلماء من اهل العلم شرحوا ال 40 نوويه فممكن ترجعوا ل- لشروحات العلماء ولكن احنا بنقول اشارات سريعه جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نشوفكم بكره باذن الله